السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم هذا اللقاء كان المفترض من سلسلة تسلية الوحي وسلوان وكنا هنسميه تهجي الأحزان لكن آه هذا اللقاء هيكون يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم المولود المهاجر يتكلم عن من كان مطلوبا حيا أو ميتا حتى يكون مثلي ومثلكم في هذه الأوقات يسمع عن الإسلام ويتكلم بالإسلام ويعيش بالإسلام هذا حديث استثنائي عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث مهم جدا الإنسان محتاج كل فترة يجدده خاصة ونحن بيننا وبين العام الجديد ساعات أو دخلنا تقريبا في العام الجديد 1444 سنة شعور بالفخر كبير قوي بينتاب كل مسلم شعور بالمهابة شعور ب يعني بإجلال في النفس انك تقول احنا اه تاريخ الان 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فتستحضر هذا النبي وتستحضر هذا التراث العربي تستحضر هذه السيرة المباركة التي بنت مسيرتك هذه السيرة تستحضر اللغة التي تكلم بها هذا النبي والوحي الأبي الذي نزل معه تعلم وتفتخر إنك من رحم هذا التاريخ الطويل إنك من أحفاد أولئك الرجال تاخد بالك إن التاريخ ده بسببه والحدث ده أنت بقيت إنسان وقبله ما كنتش إنسان كنت واحد عادي جدا جدا ولذلك ان اختيار عمر رضي الله عنه انه يؤرخ تاريخ المسلمين بالهجرة كاد أن يكون وحيا يعني كأنه سبحان الله كأنه وحي أن يعني يختار هذا الأمر العرب زمان كانوا بيؤرخوا بالأحداث الكبيرة الأحداث الضخمة كانوا يؤرخوا بموت الكبار بأحداث كبيرة زي ما بيقول لنا الزهري والشعبي في كتاب ابن عساكر في بيحكي في تاريخه عنهم بيقول لما أهبط آدم أهبط آدم عليه السلام من الجنة وانتشر بنوه في الأرض أرخوا من هبوطه فكان يقول لك إيه بعد هبوط آدم فكان ده التاريخ إلى أن بعث الله نوحا عليه السلام فأرخوا من مبعثه إلى وقعة الطوفان فكان يقول لك قبل الطوفان وبعد الطوفان ثم أرخوا للحدث الضخم بتاع نار إبراهيم عليه السلام بعد كده كل أمة من الأمم بدأوا يتفرقوا وينتشروا على في بساط الأرض فأرخ الروم واليونان بميلاد اسكندر الرومي المسيحيون بظهور عيسى عليه السلام بنو إسحاق كل نبي يبعث فيهم يأرخوا على بعثته طب بنو إسماعيل من بنيان البيت فكل قوم بيرتبوا عليه بدأت الناس تسكن في منطقة تهامة لو في قبيلة غادرت تهامة قبيلة ضخمة يبدأوا يأرخوا على المغادرة يعني يقولوا إيه بقى جهينة دول خرجوا فيقول لك من بعد جهينة يقول لك يا فاكر أحداث كذا إمتى دي يقول لك من بعد ما جهينة خرجوا قبل ما جهينة كانوا يخرجوا قبل خروج سعد دخول وقبل ما هم يخرجوا أو أيام ما كانوا موجودين واصل لكم الفكرة فكانت دي طريقة التأريخ بتاعتهم حتى أرخوا على عمرو بن لحي اللي هو الذي بدل ملة إبراهيم اللي هي حنيفة في تلك البقعة إلى أن جاء كعب بن لؤي وكان رجل سيد في قومه لما مات كعب بن لؤي أرخوا من موته ودنهم كده وطبعا كعب بن لؤي ده يقرب للنبي إيه؟ جد للنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر إلى الآخر هذا النسب الشريف فبموت كعب أرخوا لشهرته رد إلى الدين أهالي مكته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جده يؤرخ لي جميل حدث حادث الفيل فبدأوا يأرخوا لعام الفيل وبعد كده إيه اللي حصل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا إيه يأرخوا العرب طبعا ما بتكلمش عن المسلمين نتكلم العرب العرب الحدث الضخم ما زال إيه هو حادث الفيل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة النبي دخل المدينة في ربيع الأول دخل قباء يوم الاثنين في ربيع الأول و والمواضيع بدأت من سفر التحرك الهجرة بدأت في سفر طيب السؤال النبي لما هاجر واستقر في المدينة كانوا بيسموا الايه السنوات كل سنة ليها اسم سنة اسمها الأمر أي الأمر بالهجرة والإذن سنة الإذن بالقتال التمحيص وهكذا كان كل سنة ليها اسم سنة الفتح سنة عام الوفود مات النبي صلى الله عليه وسلم بقت ليه كل حدث ضخم ما زال العرب بيسموا كده عام الرمادة طاعون عمواس فكانت أحداث واخدين بالكم احنا ممكن ما نعيش الفكرة دي انت سهل الدنيا تقول لك اول امبارح مش عارف ايه يا جماعة فكرة أمة لا تعلم تاريخها أمة مقطوعة النسب زي ما واحد يقابلك كده في الشارع وتبقى أنت فاقد هويتك لا عارف تقول له أنت ساكن فين ولا أنت ابن مين ولا باباك مين ولا مامتك مين هو التاريخ كده برضه أو ما يكونش أنت أمة أو إنسان مش عارف تاريخك بتكون كده واحد منقطع للنسب فبالتالي يعمل لك أي بطاقة بقى طب يقول لك طب بص عشان الأوراق وكده إحنا هنطلع لك بطاقة فانت اسمك نرمين اه خلاص طب انت نرمين عبد العالي السيد دي عبد المطلب ايه ده يا جماعه انا ما ده مش مامتي وانت مش عارفه مامتك ولا باباكي خلاص بقى هو ده الاسم فيبدا غيرك يشكل هويتك عشان كده عم بتبعد عن اللغه بتاعتك هناك من سيشكلك عم تبعد عن تبعد عن تاريخك هناك عم ايه من سيشكلك ولذلك اهم حاجه تغرسها في الاجيال القادمه هو انك تقول له هو مين هو مين او هي دي الهويه من هو محمد انت مين انت انت مين ك... بصفتك الفرديه وبصفتك الامميه بصفتك من امه انت مين حدثنا عن صفتك المهم جه جه مات ابو بكر الصديق جه عمر ابو موسى الاشعري في قصه يعني بعت لعمر قال له آه انت احيانا بيجي لنا كتب منك مش مكتوب عليها تاريخ وفي قصة تانية ان في يوم من الايام واحد قال لعمر رضي الله عنه ان فلان حل عليه الدين في شعبان فعمر قال شعبان السنة دي ولا شعبان العام الماضي ولا شعبان العام القادم هنا بقى بدأت فكرة ايه لازم نكتب تاريخ طب هنأرخ منين اجتمع الصحابة رضي الله عنهم سبحان الله اجتمع اللي رباهم محمد اللي اتصنعوا بالوحي اللي عصرهم الوحي فلما اعتصروا انتصروا بعضهم قال نأرخ زي ما أرخت الفرس بتأرخ بالملوك كلما هلك ملك ملك أرخوا إيه بولاية اللي بعده الصحابة دي ناس متحررة ناس ولدوا أحرارة فما ينفعش يرتبطوا تاني إيه بال إن يكونوا عبيد فرفضوا الفكرة دي رفضوا الفكرة دي إن هم إيه عارفين كويس قوي زي ما أم مريم كده طلبت إن ابنها ولدها يكون محررا فالنبي غذى فيهم الفكرة ديت إن يكون محرر من كل ما سوى الرب سبحانه وتعالى فهم عاوزين حاجة برضو تساعد على الحرية دي تساعد على الهوية اللي اتربوا عليها وإن التربية اللي شربوها دي والمبادئ والأفكار اللي عايشينها التاريخ بتاعهم يسند الفكرة دي فلما عشان هم مش عاوزين يرتبطوا تاني بيه بملك راح بملك مات مش عارف مين والكلام ده كله خاصة إن مفيش حد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهنأرخ بمين لا مش هينفع فكره الصحابة ذلك قالوا طب نأرخ بتاريخ الروم برضه كرهه فبعضهم قال خلاص يبقى نأرخ بشيء مرتبط بمحمد أيوة كده ده الكلام طب نأرخ بإيه بقى قال لك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ده فريق فريق تاني قال لك من مبعث النبي من ساعة ما طلع وبقى عنده 40 سنة وإيه ونبئ بقى نبي يعني في فريق تاني قال لك من الهجرة في فريق تاني قال لك من موته عمر رضي الله عنه قاعد وعثمان قاعد وعلي قاعد اتناقشوا وخرجوا بإيه قالوا من هجرته فالصحابة أقروا طيب ليه ليه اخترتوا الهجرة من الثلاثة دول الصحابة دول يا جماعة سبحان الله كان ينطقهم الله لا يجتمعوا على ضلالة أبدا ليه اخترتوا الهجرة قال لك هو إن احنا نقول لهم مولد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هتستفيد إيه عما نقول لهم هنأرخ بمولده آه معلومة وبتاع وفي الآخر خالص ويرتبطوا بشخص ويرتبطوا بميلاد شخص لأ احنا عاوزين ابرز ما جاء وكان سبب ان الدين ده مستمر هل ولادته ولا بعثته ولا موته ولا هجرته من ابرز ما يميز هذا الدين الحركه والبذل والجهد وان اللي مكن لدين محمد هي الحركه دي اللي مكن للدين يعني هو بعثته لم تمكن للاسلام فالاسلام صارت له دوله امتى بالحركه دي واخدين بالكم مش بمجرد ولادته ولا وفاته ولا بعثته الدولة والانتصار والنشر الدين في الآفاق وإعلاء كلمة الله في الأرض الحر الحاجة اللي قلبت الموازين الهجرة عشان كده عمر قال إيه؟ قال عمر الهجرة فرقت بين الحق والباطل لكن مجرد بعثته لم تفرق أو خلينا أكون أكثر دقة لم يظهر أثر التفريق تأرخوا بالهجرة وبعض المفسرين ينتزع أن الصحابة جابوها منين قال لك من قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أول يوم يا سلام شوفوا يا جماعة شوفوا العمق قال لك من أول يوم هو إيه أول يوم قال لك ده الوقت الذي عز فيه الإسلام وأمن فيه النبي يا سلام هو ده الوقت اللي نبني عليه دولة هو ده الوقت اللي بقى ليكوا يوم واخدين بالكم شفتوا الآية رغم إن هي مش فيها المعنى ده المباشر بس الصحابة التقطوها إزاي السهيري هو اللي إيه نقل لنا الكلام الجميل ده حاجة كده متعة انتقلوا من التدبر للتدبير مش بمجرد ان هم ايه ياخدوا الكلام ده فده دين بذل دين عمل دين ما بيتعلقش بشخص وان الاسلام والامه لن يكون ليها تاريخ وليها شيء الا اذا كان في هجره عشان كده الهجره طريق يصنعه المشي الهجره دي طريق صح لازم يكون في مشي فيه طب واختاروا ليه محرم أشياء كثيرة جدا منها أن هو شهر الله كما قال النبي محرم شهر الله فقدموا ما الشيء اللي ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى والحاجة الثانية ابن حجر بيقول إيه ده الشهر اللي بدأوا يفكروا فيه يقول إن ده ابتداء العزم على الهجرة كان في محرم لأن البيعة تمت أثناء ذي الحجة في منى بيعة العقبة فقال لك البيعة دي هيجت على التحرك فده كان العزم يا سلام فخلدوا العزم ودي بقى إشارة مهمة جدا إنك مع بداية العام الهجري من الحاجات اللي تستأنس بيها إنك تعزم على وضع رؤية العام ده هتعمل فيه إيه خطتك السنة دي يوم العزيمة ده بيخلد واخدين بالكم يوم بيخلد فالأمر ده مهم جدا في حد بيسأل بيقول لك ما غزوة بدر دي كان التمكين الحقيقي لولا الهجرة ما كانت الغزوة انت هتروح تعمل انت هتكون جيش ازاي تقاتل بيه وانت اصلا مشرد مش عارفين تجتمعوا عشرة في دار الارقم من الارقم على خفية لا صار ليكم أمنة وليكم مكان المكان اللي بدأوا يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة آمنين 13 سنة في مكة يا جماعة احنا مش واخدين بالنا 13 سنة في مكة النبي مش عارف يصلي بيهم إمام ركعتين واخدين بالكم ده غير مسموح بيه طب ايه اللي هيخليهم بقى بقى عندهم الامن والامان ده القصه اللي احنا جايين نحكيها وإذا صح التعبير انا مش جاي احكيها انا جاي التقط بعض ما فيها وطبعا بدات بقى ايه الهجره طبعا في تفاصيل كتيره لا داعي لذكرها الان النبي صلى الله عليه وسلم من البدايه هو بيحرص على البحث عن حد يحميه صلى الله عليه وسلم من أول يوم هو مدرك أن الدعوة لابد كما معها كتاب يهدي لابد من قوة تحمي الباب ده ضروري قوي فلذلك تلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح الطائف ويعرض نفسه على القبائل هناك ليه؟ يكون منعه ويقول من يأويني حتى أبلغ دين ربي فإن أهل مكة وقريش منعوني فالنبي صلى الله عليه وسلم عاوز قوة تحميه صلى الله عليه وسلم وبعدين صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على ويعرض الدعوة على مين؟ يعرضها على الناس اللي جاية تحج كان زمان بيحجوا الحج بيحجوا برضه على إيه؟ على من بقايا دين إبراهيم كان لسه في ناس عندهم تعظيم للحج والكلام ده فكان يعرض نفسه على القبائل عاوز قوة تحميه وما فكر أبدا في يثرب ما فكرش خالص في في المهم في المشهد ده لكن انت تريد وربك يقدر شيئا اخر سبحان الله فماذا قدر الله سبحانه وتعالى طبعا الهجرة عاوزة سلسلة عاوزة مساق الواحد ده انه يحكيه فانا همشي كده ايه يعني اشارات يعني سريعا كده عشان الوقت والا الموضوع محتاج ان احنا نتكلم كتير وتفاصيل كتير يعني اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل حصل مشهد غريب شويه بيحكوه لنا كعب بن مالك كعب بيقول لنا ان هو خرج خرجنا في حجاج قومنا من المشركين مركزين نقول احنا ايه طالعين مع مين مع قومنا المشركين او خلينا ايه قبل ما نحكي العقبه ديت او بيعه العقبه دي اشاور لكم على بيعه العقبه اللي قبلها لانها بالنسبه لي عاوز اعلق تعليق اللي هيفهمه ان شاء الله هيستوعب حاجات كتيره جدا في الدين ده اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعرض نفسه على القبائل شاف ست شباب بساط خالص ست عادي كده أم إيه موجودين مين دول ستة نفر من الإيه من المدينة فقال من أنتم شوفوا الدعوة الفردية لعلنا نتكلم في يوم من الأيام عنها قال من أنتم قالوا نفر من الخزرج من عيوب من عيوب البيئات الافتراضية ضعف الدعوة الفردية المهم قال قال من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج تعرفين الأنصار أو المدينة كانت يهود وأوس خزرج وكان الخزرج موالين اليهود فقال النبي أمن موالي يهود؟ قالوا نعم قال أفلا تجلسون أكلمكم أفلا تجلسون أكلمكم قالوا بلى فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عرض عليهم الإسلام تلا عليهم القرآن طبعا إحنا ممكن نحس إن الدعوة دي بدائية لا والله ما بدائية يا جماعة كان لينا سلسلة عن الفاتحة كنا بنتكلم فيها كيف سمعها العربي الأول أنت بس عشان أدمنت سماع القرآن مش واخد بالك إيه اللي حصل أنت مش واخد بالك هو اما يجي يسمع إذا جاء نصر الله والفتح أنت فاهم نصر الله والفتح دي سهلة هو بالنسبة له قلبت قلبت كيانه كان عنده كلمة الفتح دي عمرها ما استعملت عنده في اللغة في التمكن والسيطرة الفتح دي فتح حاجة مغلقة وخلاص أما تستعمل في قتال والكلام ده دي بالنسبة له جديد استعمال جديد أول مرة يس- يسمع إن النصر ممكن يجي وبتاع ربنا ألفاظ جديدة كلمة إذا جاء دي إذا جاء نصر الله والفتح إذا دي شرطية على حاجة حصلت مرة واحدة إذا جاء يعني إذا جاء عليه فقم له لكن إذا جاء نصره حاجة مضت هو بالنسبة له بقى فده عمل إيه بقى ضرب ال system عارف كده ال Windows هنج هو بالنسبة له هنج عشان كده كانوا فطاحل في اللغة وحصل اللي عندهم ه- بس الجهاز وقف فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم عرض عليهم الإسلام تلا عليهم القرآن قال وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم شوفوا شوفوا الكلام الجميل كان اليهود ساكنين فين في المدينة وكل شوية يقولوا لأهل ال- ال- ال- ال- الشرك في المدينة اللي هم الأوس والخزرج يقول لهم إيه هم كانوا أهل كتاب وكانوا إيه وكان الأنص- الأنصار قبل الإسلام أهل شرك وأصحاب أوثان فقالوا لهم ايه بقى؟ كانوا يقول لهم ان نبيا مبعوث الان قد اضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وارم بيقولوا له احنا هيجي نبي بيقولوا لهم هيجي نبي في اخر الزمان واحنا هنكون معاه وقاعدين كل فهم عندهم بشارات دي النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين بيستفتحوا ايه عليهم بيه فواحد قال لهم ايه قال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله انه للنبي الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه يعني بيقول لهم يلا نآمن نؤمن بيه قبل ما هم يلحقوا سبحان الله ويبقى الستة دول هم البذرة اللي هيبدأ بيهم يروحوا يدعوا قومهم يجوا بعد كده 12 يبايعوا البيعة بعد كده يرجع معهم مصعب بن عمير يرجعوا حاجة وسبعين تبقى هي ديت اللقطة اللي ت- اللي تز- شوفوا سبحان الله شوف ودي برضه احنا نستفيدها قد لا تجد النصرة من أهلك ولا ممن حولك ولا ممن تظن أنهم هم الذين سينصرونك أمال مين اللي ينصرك ستة شباب عاديين جدا تقابلهم عادي جدا في طريقك بتاع الدعوة طريق عادي جدا تقابلهم هم دول الخلاصة ممكن تقابلهم في مترو ممكن تقابلهم في في طريق ممكن تكون بتلعب كرة تقابلهم ممكن ممكن انت ما تعرفش ليه السكة جاية منين اهم حاجة تكون انت ماشي وبصيتك في السماء تمشي على الأرض وقلبك متصل بالسماء الصحابة الموضوع صعب جدا معاهم بعد ما بايعوا بقى العقبة والكلام ده كله في شدة في الايه في مكة بدأت الناس تهاجر وأذن للنبي بالهجرة أذن للنبي فأذن للصحابة بالهجرة كان طبعا هجرة الحبش قبلها وبتاع بس عشان الوقت الكفار عرفوا إن كل شوية واحد من المهاجرين يطلع كل شوية واحد من المهاجرين يطلع وطبعا الموضوع ده عامل ايه مأرق جدا الفريق كله الدنيا صعبة كل شوية واحد سابنا ومشي مصعب بن عمير مشي آه، شوية عمر بن الخطاب نفسه ده هيمشي ده مش عارف ايه مشي ده عياش هشام هند ام سلمة فكل يوم في حد بيطلع وحتى وهم متابعين الموضوع يعني بتركيز عالي جدا يعني عيلة آه، عبد الله بن جحش وهي بتغادر كلهم متابعين اوعى تكون فاكر كده ان ابو جهل كده قاعد نايم لا ده متابع كويس قوي وشايف مين اللي رايح ومين اللي جاي ومين اللي بيهاجر والخطوه اللي جايه وهم ناويين على ايه لا لا لا الراجل مركز قوي قوي قوي فايه اللي حصل اجتمع قريش اجتمعوا وقالوا بقى خلاص بقى طالما ايه الموضوع شغال كده احنا خايفين ان محمد يجي في وقت يروح رايح مع دول والموضوع بقى ايه يبدا يكون لنا مجموعه والمجموعه دي تعمل لنا قلق واولادنا كل شويه يروحوا هناك سبحان الله ايه اللي حصل ان هم اجتمعوا وبداوا يفكروا في عمليه ايه هي العمليه انهم ارادوا ان يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم اراد إنه هيغتا- هيغتال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله سبحانه وتعالى كما يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي بمكة فأمر بالهجرة وأنزل الله عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق إلى آخر الآية بعد نزول الأمر ده طبعا الله أخبره وجبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحدث إن هم بيجتمعوا في دار الندوة زي ما هيجي وناويين عليه نزل الأمر للنبي اتجه على طول ناحية مين؟ صاحبه أبو بكر الصديق راح له في سرية تامة وراح له متلثم صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة الدنيا حر موت ومفيش حد بيجي في الوقت ده قال قائل لأبي بكر هذا النبي متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها متقنعا يعني إيه؟ متخفي مخبي وشه يا سلام شوفوا شوفوا التركيز يا جماعة وشوفوا الأخذ يعني النبي اختار وقت الناس كلها بتلوذ ببيتها فيه والكل آه، ما بيطلعش بره وسبحان الله دخل النبي فقال أبو بكر لس- للراجل اللي جاي يقول له إن النبي بره قال له فداء فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا لأمر شوفوا يا جماعة فاهمين بعض أبو بكر ده فاهم حبيبه فقال أكيد جاي لحاجة فقال النبي لما استأذن يا أبا بكر أخرج من عندك قال له اطلع عاوز أقول لك حاجة قال يا رسول الله إنما هم أهلك اللي جوه دول أهلك بأبي أنت وأمي ما فيش حد غريب يعني فقال إني قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله يعني الصحبة بأبي أنت يا رسول الله طبعا كان أبو بكر كل شوية عاوز يخرج عاوز يهاجر والنبي يقول له إيه مش دلوقتي اصبر لعل الله يرزقك صحبة فهو فهمها عمل إيه أبو بكر الصديق لما فهمها جاب نقدين راحلتين قبل الهجرة بأربع شهور وبدأ يجهزهم سبحان الله فقال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين قال النبي بالثمن لا لازم الثمن يا سلام ده اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه طيب أعداء الإسلام كانوا فين طواغيت قريش كانوا فين قاعدين يرتبوا مكيدة وينسجوها في مكان اسمه دار الندوة قريش اجتمعت كلهم حمم من الغضب بركان ثائر يريد رأس رسول الله بأي ثمن أيقنت أنه سيخرج لا محالة الوضع مخيف جدا لدرجة اليوم ده عشان المستقبل المجهول ده سموه إيه؟ يوم الزحمة الصحابي بيقول لنا لما اجتمعوا واتعدوا أن يدخلوا دار الندوة ويتشاوروا فيها في أمر النبي غدوا في اليوم الذي تعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى الزحمة يوم مرعب طبعا القصة طبعا في مثل يعني ال- لما تيجي تقرأ في السيرة في أحاديث هتلاقيها حسنة مش شواهد لكن لوحدها كده بسندها هتلاقيها فيها كلام يعني. لكن أنا أتكلم إن شاء الله مجتهد إن أنا لا أقول إلا حديث حسن بشواهده وبطرقه للمتخصصين إن شاء الله المهم إيش اتفقوا على إيه بعد القصة المشهورة جدا إن كل ياخدوا من كل إيه قبيلة فتى شابا ويبدأ يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويضربه ليه؟ يقولوا بقى إيه يقولوا لو هيجي في طلب القصاص نقول لهم هتقتلوا مين هتقتلوا كل قريش هم خدوا من قبيلة دول وقبيلة دول فمش هينفع سبحان الله إبليس بقى كانوا يريدون لذم نبيكم أن يتفرق في القبائل حتى لا تأتون أنتم تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله انظروا ماذا بذل لكم ومن أجلكم وربنا يسطر الموقف ده وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يقيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك يا سبحان الله فهم كانوا قاعدين في اليوم ده يوم الزحمة يفكروا وبيت أبو بكر برضه كان زحمة بس زحمة إيه؟ زحمة الحكمة زحمة الحماس بالتخطيط بيت أبو بكر ما كانش أقل نشاط من دار الندوة في الكتمان والصمت والعمل الدؤوب شعار الجميع بيت تربى على البذل عائشة بتقول لنا جهزنا أحس الجهاز على طول اشتغلنا على طول انت سنك صغير أنا سني صغير آه لكن أنا ديني كبير ديني كبرني همي بيكبرني همي بيعليني همي بيعلي همتي بيخليها عالية أوي وصنعنا لهما سفرة في جراب وأسماء مش لقت حاجة عشان تظبط الحاجة دي فقطعت أسماء قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين اه احنا بنصلي هنا ركعتين خلف مقام ابراهيم عشان ينخلد الحجر اللي وقف عليه اه بنقول ذات النطاقين اه ديت البصمه بتاعتها انت فين بصمتك لدينك يعني انت لو مت دلوقتي هنقول عليكي ذات ايه دي اسمها ذات النطاقين احنا هنقول على حضرتك ايه هما بنتين من بنات الاسلام بيواجهوا الموت ليل نهار لكن يردن بذلك وجه الله ذراعهم منشور عشان يقبلوا أي شيء لهذا الدين يا ترى دول الاثنين بس اللي بيبذلوا وبيرتبوا للهجرة لا في شاب طرح للموت جسدا باعه لله علي على فراش الموت اتفق الطغان هم يخشوا ويحاصروا البيت والقصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع علي أن يكون مكانه عارفين علي اختار ايه يا جماعة الطغاة ناويين على ليلة هذه الليلة أرادوا ثمان سيوف أرادت السيوف دي أن تستحم بدماء النبي صلى الله عليه وسلم هذه السيوف كانت تريد إطفاء نور الله والله متم نوره ولو كان فوق كل حبة رمل سيف لأعدائه ويرسلها الجبار جبريل عليه السلام ليخبر النبي ألا يبيت في ليلته اليوم في بيته اليوم هذه الليلة ويروح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق ويخش له في في وقت معين ويبقى عنده إلى الليل ويخرج من باب خلفه طبعا أبو بكر الصديق بدأ يتحرك وكان مرتبك جدا كان مرتبك لأن كان يحمل روحه في إحدى يديه ويحمل باليد الأخرى خمسة آلاف درهم كل ما يملكه من مال آنذاك لكن ارتباكه ده ما كانش خايف على روحه ولا على ثروته أمال هو مرتبك ليه ماذا دهاك يا صديق يحكي لنا الصديق يكون امام النبي مره وخلف النبي مره ليه حتى يسطر البصير في كتابه ثاني اثنين ما هو ده البذل يا جماعه ما ده عرق التخليد ده عرق التخليد وانتوا فاكرين ان الدنيا ماشيه كده انت لو شفت النبي في المنام رؤيه وسط الصحابه وشاور لك انت قلبك هيروح في حته تانية فما بالك لو اتكلم معاك فما بالك لو ناداك وخلاك تبقى واقف جنبه فما بالك لو مشى كل دول ومشي وقف معاك فما بالك لو قال لهم كله يبقى لوحده وانا وده لوحدنا هو ده اللي حصل مع ابي بكر قال كله يطلع ده يجي معايا انا انا اختارك انت تمشي معايا رفيق الهجره مش أي حد ياخدها يا جماعة الهجرة حدث التاريخ بقى عشانه فاللي كان ماشي عشان كده جاء عن عمر قال لنا هيقول كلام عمر يكفي ان عمر يعني في يوم من الايام بيقول ايه والذي نفسي بيده لتلك الليله خير من ال عمر واخدين بالكم بيقول الليله دي كلها على بعضها اصلا الليله ليله اللي بتاعت ابو بكر دي خير من ال عمر شوف بقى عمر شايف شاف ابو بكر عمل ايه الناس دي يا جماعه فاهمه الوحي كويس قوي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم في اخر عمره كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر إلا خوخة أبي بكر كل الأبواب المدينة ما كان مسجد المدينة ما كانش زي المساجد دلوقتي هو باب واحد ولا لا لا لا في باب من هنا وباب من هنا وباب مدخل ومدخل فقال كله يتقفل إلا الباب اللي بيجي منه أبو بكر أنت عارف ده معناه إيه؟ ما من إنسان إلا وله يد علينا كفأناه بمثلها كل واحد ليه عمل حاجة ادينا له إلا أبي بكر لا ملوش مكافأة ده عندنا ده محتاج ده محتاج الخالق هو الذي يكافئه ده محتاج مكافأة سماوية مكافأة الأرض لن تكون مناسبة ليه أبو بكر ده يا جماعة بعد الأنبياء اقفل الباب أول واحد على الباب هو أبو بكر أول واحد وبعد بعد أبو بكر تيجي بقية البشرية إلى يوم القيامة بقى أنتوا واخدين بالكم؟ يعني الأنبياء بيبقوا واقفين كده على فوق وبعدين أبو بكر وبعدين باقي البشر فهو البرزخ بين البشرية والأنبياء بين البشر العاديين أبو بكر ماشي آه على فكرة إحنا يعني ربما بسبب يعني قلة الوفاء عندنا سنلقى الله وعندنا قلة وفاء مع أبي بكر الصديق إحنا ما نعرفش عنه حاجات كتير أبو بكر ده محتاج مدرسة يعني ممكن كده تدخل ابتدائي كده تقعد سنة كاملة بس تتعرف عليه المهم يكون يكون أمام النبي مرة وخلفه مرة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك يا رسول الله وأنا وراك أخاف لحد يطلع قدام أطلع أي أبص ورا شوية وبعدين أرجع ورا وإذا كنت أمام خشيت أن تؤتى من خلفك استمر كده لغاية ما وصلوا فين الغار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جهة الشمال هو صار جهة اليمن للجنوب ليه يتوه الناس انت مش نبي ما تعمل وخلاص والله معنا ولا تحزن لا هو انا جاي بدين للبشرية فلازم الدين البشرية ده اختار النبي صلى الله عليه وسلم جاي بمنهج من عند الله ملائم للبشر وعلى البشر مهمة نشره هنا وهناك وفي كل مكان فبجهد البشر سينتشر الدين فالبشر عليهم ان هم يركضوا ويبحثوا وياخدوا بالاسباب بعد كده التفويض التام عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيربينا فتنهم كده لغايه ما وصلوا للغار لغاية ما دخل الغار قال قال أبو بكر كما أنت يا رسول الله حتى أدخل يدي فأحسه إذا كانت فيه دابة أصابتني قبلك لا, لا أنتبه بس إيه الحنان ده سحابة ماشية تظل رسول الله ده ما كانش إنسان دي كانت سحابة سحابة يعني لو كان ينفع يشيله من على الأرض كده ويخبيه كان هيعملها طيف من الحنان للصديق رضي الله عنه سبحان الله وجاء في الآثار سنة صحيح رواه ابن إسحاق إن أبو بكر هو مع النبي في الغار أصيب أصيبت يده بحجر فقال إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي بيقول له إيه يعني صابع واتأذى واتهرى بس في سبيل الله إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت إيه يعني ده جسد أبو بكر وأما ماله منصور بين يدي الرسول صار بيت أبو بكر في مكة خالي إلا من الإيمان فتيات رباهم كله طالع الله أكبر وصل النبي للغار وطلع فوق ودخل الجبل دخل الجبل واختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام بنات أبي بكر والدهم شريد مطرود مختبئ فوق الجبال مختبئ بدينه وبنبيه انتوا مستحضرين مكة عاملة ازاي دلوقتي في الوقت ده متخيلين عائشة ايه اللي بيدور جوه قلبها هي وأسماء رضي الله عنهم حاسين باللي هم حاسين بيه ايه اللي ممكن يحصل في الوقت ده مستنين يسمعوا خبر في أي وقت والدهم مختبئ هو والنبي وقريش غاضبة تتفجر كالش- كالشظايا في كل مكان بين الأودية وبين الشعاب بين الجبال قاعدة تقلب في الصخور تفتح الأبواب ناقصة تهز غصان الشجر يمكن هم جوه بتسأل المسافرين بتستوجب الرعاة بتتمنى لو هي تسأل حبات الرمال والريح تبحث عنك يا رسول الله تتمنى أن لو وقعت في قبضتها ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فالموضوع مش سهل ويروحوا يمين وشمال وبتاع والخطر إن يوصلوا للغار وهنا يترعب الصديق خلاص الأقدام حول فم الغار شوف النفس فين الأبصار فين القلوب فين الخوف الرعب شقوق الغار يمكن هيشوفونا من الحتة دي هيشوفونا من الحتة دي وسيوف الطغاة قاعدة تلمع كأنها بت- بتسنور في عين الصديق و- وعيون تتطاير إجراما وشرارة الصديق ده بيحكي الوقت اللي مليان ضيق ده بيقول ايه بقى نظرت الى اقدامهم على رؤوسنا ال- رجله فوق دماغي فقلت يا رسول الله لو ان احدهم نظر الى قدميه لو بص بس لو بص على رجليه شاف شب- بيعدل شبشبه ابصرنا تحت قدميه قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا علي جمال طب يا رسول الله ما قلتليش ليه واحنا طالعين من البيت اديتني الامان ده لا هو الامان ده انا اقوله لك لان انا موجود انا عايشه طول حياتي وانا باخد بالاسباب انا عايشه وانا بركب الدبه انا عايشه وانا راكب البراق انا كنت عايش المعنى ده النبي صلى الله عليه وسلم عايش معاني التوحيد في كل صغيره وكبيره واخد ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه وهو ان يتقنه ثانيه اثنين مستحضرها كويس قوي لا يتكئ على هو بيعمل السبب لان رب السبب قال له اعمله بس هو بيعمله لأن سيده حبيبه قال له اعمل ده خلاص يا رب هعمله خذ بالسبب فامشوا في مناكبه حاضر يا رب لأني أحبك سأفعل ما قلت لي المعنى ده هو ده اللي مخلي التوحيد دايما كده ايه منتعش فريش في قلوب الايه الكبار فلو الامر كده خلاص بقى لو قريش سرت مع اي حد انتهى الله الثالث هو ويبدا الاعلان ينتشر في كل المنصات بس ما كانش في منصات تواصل بقى بس في كل اليه تواصل في سوق عكاظ ينتشر في ال- ال- ع- ناحيه الكعبه عند جبل الصفا آه، ناحيه بيت عتبه بن الربيع كله بيتكلم حاله ايه كله رعب كله بيقول كله بيتكلم ايه مطلوب حيا او ميتا يا انا مش بقول لك على والدك مطلوب حي ولا ميت والله العظيم لو في اعلان دلوقتي اتكلم على والدك ولا اتكلم على بنتك ولا اتكلم على زوجتك ولا اتكلم عليك انك مطلوب حي او ميت ده الح... انت هتروح في حته تانية والناس هتتعاطف معاك ويا عيني ومش يا عيني وبتاع والكلام ده كله انتوا كنتوا فين من ال... انتوا كنتوا فين في الاعلان ده انتوا عارفين هو بذل قد ايه عشان يجي الاسلام لينا غضا طريه وهو جاي لنا عشان يبدأ أركان الدولة تقام في المدينة كان مطلوب حي أو ميت قريش فتحت كل الأموال بتاع كله الخزانات كلها طلعت كل صناديق الحلال والحرام فتحتها عرضت الهدايا أمام الجميع من يأتي بمحمد حيا أو صديقه حيا أو يسحبه ميتا أو يحمل رأسه ورأس صاحبه لمئة ناقة طبعا الناس تسمع الجايزة والناقة في العرب دي الإبل دي أنذاك هي الأبل بتاعة ناس في قرية طبعا واحد سمع الموضوع ده اسمه سراقة إيده فركت من الطمع هو بيحكي لنا بيقول جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتل أو أسر جيب ده أو ده هتاخد ياه استنفرت كل الرجال كل الأموال العرب كلها متوجهة ضد واحد وبتغري كل الناس ضد واحد لكن كان الواحد ده كان مع الواحد الأحد كان أزكى من الجميع كان موفقا سبحان الله أعد خطة لم تجني منها قريش إلا الغبار ظل النبي ثلاثة أيام في الغار وهم اكتشفوه في البداية وهو موجود طب ليه عشان ايه الأيام دي هي اللي هتكون محمومة بالبحث والتفتيش دي أيام هتبقى فيها الهيجان عالي وبرضه الثلاث أيام دي تسرب الإحباط ليهم لكن في أسئلة مفيش جروب واتس مفيش تليجرام مفيش أي حد هيبعت حاجة على الإيميل مفيش أي حاجة طب هنعرف الأخبار إزاي إيه اللي بيحصل يطلع واحد من البيت النظيف بيت أبي بكر الصديق يطلع لي شاب من أبناء الصديق ملأه الإيمان حبا وحماسة اسمه عبد الله عبد الله ده يعيش مع قريش في وضح النهار قاعد يخالطهم يكلمهم يسمع منهم يلتقط أخبارهم مش بقى واحد نايم دايخ أبو بكر كان بيعد أولاده رجالة هو هو مخلف رجاله بيخلف ناس يربيهم ما ما بيربيش عبيد هو ما بيرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم علمهم المعنى ده ان حياتهم دايما يربوا الاحرار يربوا القاده يربوا ناس مسؤوله فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى الناس المسؤوله دي فعشان كده اصحابه كانوا بيربوا التربيه دي فيطلع عبد الله لسه شاب صغنن خالص عائشه بتقول عليه وكان غلام شاب غلام شاب ده يا جماعه يعني بنتكلم في 10 ل 13 سنه يعني 10 سنين وراكز ايه اللي بيحصل بيعمل ايه 10 سنين ده النهارده ممكن احنا لا نأتمن ان ينزل يجيب زبده خلاص وما نأتمنوش ان نسيب اخته الصغيره معاه نص ساعه ليه عن التربيه حدثني ابو بكر الصديق ربى ابنه على المعاني دي فكان قاعد يطلع يطلع في وضح النهار يخالطهم يتكلم معاهم يسمع معاهم يلتقط الأخبار والمشاريع وشايف المخططات فإذا جن المساء يتسلل كالقط إلى الجبل إلى الغار طب هو مين اللي قال له إن هم في الغار مين اللي قال له هم طلعوا على الجبل فتخيلوا مين اللي يكون قال هم مشوا ايه اللي يعرف عبد الله ان هو هناك طب ومين اللي عرف اسماء مين اللي عرفهم مين اللي عرف الشخصيات دي كلها اللي احنا هنا هم ده في الخطه طب ده معنى ايه بقى ده معنى ايه معناه يا اولي الالباب ان هم واثقين فيهم لدرجه انك تديله المعلومه دي اه لك تقيل يا عم انا بقول لك ادي ابني يقول لك هو ينفع يا عم بقول لك اديله بتتكلم في ايه فكانوا بيربوهم على المعاني ديت لكن النهارده يبقى في اولى جامعه وفي ثانيه جامعه وفي روايه متجوزه ولسه ما عديناش الثقه دي طب انتوا عارفين ليه علي ما طلعش معاهم خلاص ما الليله انتهت وخلاص واكتشفوا الموضوع طب ليه علي ما طلعش وما راح لهمش لان علي اكتر واحد هيكون مرصود ان عليه ده ممكن تبقى فيه كتيبه من بني شيبه وراه مش هتسيبه عشان تعرفوا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا بي ايه احيانا بيصدر لنا في السير والكلام ده ان قاعدين على السجاده وبيصلوا بيقولوا الاذكار ونقطه وباقي الحياه كله ناس بسيطه كده والدنيا ايه اه ماشيه كده ايه وزي ما ربنا ايه في ناس مذهبها كده عك وربك هيفك انت قال لي اعمل اي حاجه وهي هتعدي ماشيين بالبركه ده اللي بيصدروه والحقيقه هي بركه مش بركه في فرق كبير بين البركه والبركه الشاهد عبد الله كان بيعمل كده سبحان الله يلتقط الأخبار يلتقط المشاريع يتحرك يطلع على الغار يقول لهم أخبار قريش الخرائط ويحطها بين النبي وقبل طلوع الشمس بعد ما يؤدي الصلاة مع النبي ينحدر إلى مكة ليرجع تاني بمهمة جديدة شوفوا يا جماعة لم يكلف إلا بواحدة هي اللقطة دي بس وبعدين بقى مش يرجع بقى ويروح قايل لك ايه ويرجع مبتسم وبعدين يلاقي في ناس كده قاعده عمال تتكلم يروح يقول لهم إيه، لا لا لا لا على فكره هو مش هنا لا لا والله ما هقول يا جماعه لا ده مش مسؤول لا عارفين كده اخت موسى اخت موسى ما كانت بنت صغيره برضه اخترقت اعلى جهاز امني انذاك بيت فرعون تخترقه اه وبعدين تتماسك ومتابع وبتبقى قاعده امال تتتبع آث- اثر اخوها في الميه ولا قاعده بتقول ايه يا اخويا يا عيني والله يا عمو ده اخويا وامال تعيط ومش عارف ايه اللهم استعمله اللهم كن في لا لا لا لا لا، عادي جدا تتماسك وتدخل بالفطنه وهي في تمام التركيز وتتكلم سبحان الله ناس متربيه ناس متربيه الاسباب بتفرق معاهم خالص فسبحان الله ده كان دور مين عبد الله يرجع ليه عشان ما يصيرش الشك ويكمل الرساله طب ما كنت جبت الاكل معاك لا انا ليا مهمتي في واحد تاني بتاع المهمه طب ليه ما انت تجيبش الاكل لا اصل انا خروجي ودخولي بحساب مش هينفع اشيل حاجه في ايدي طب مين يا حبيب قلبي اللي هيجيب الاكل اللي هيجيب الاكل واحد تاني من مين من بيت مين ما هو نفس البيت ما هو البيت ده اللي بيربي ما هو في ناس كده يا جماعه في ناس كده تعرفهم في الحي انت ممكن يبقى في الحي بيتك كده انت ممكن يكون في الحي بتاعك البيت بيتك في الاسلام هو بيت الصديق في خدمه الاسلام انت بيتك في التجمع ممكن يكون هو ده البيت هو كده نعرف كده نقول ايه ده هذا بيت من بيوت الصديق هذا البيت من نسل بيت الصديق كل حاجة المعزة المعزة اللي في بيت أبو بكر اشتغلت أنتوا واخدين بالكم حتى اللي مش كانوا على الايه على نفس الوتيرة اتعمل عليهم شغل اللي هو ايه أبو أبو بكر الصديق اتعمل له رؤية برضه وأسماء دخلت عليه واتكلمت معاه ازاي كل واحد في البيت ليه شغله يعني اللي تقريبا ما كانش ليه شغل ال- ال- الحيطه ويمكن الحيطه كان ليها شغل انها ايه آه، ستر لما ستر الله النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر لما استخبوا فيها ودخلوا قبل الهجره كل حاجه حتى الحلل حطوا فيها الاكل الطعام مين اللي هيكلف بيه واحد تربى في بيت ابو بكر مين احد رعاه الغنم اسمه عامر بن فهيره ايه ده وانت واثق فيه ما هو اللي زي ابو بكر الصديق يا جماعه مش هينفع واحد يدخل عنده يغسل طبقين ولا يجيب معزتين ولا بتاع وابو بكر ما يستهدفوش ما هو الخادم اللي عندك ولا الخادمه اللي عندك ولا السواق ده هدف تخش بيه الجنه ده دي حاجه كبيره ده عارف عمرو بن فهيره ده هيجي يموت دلوقتي يقول فزت ورب الكعبه لما يطعن في ظهره ده طلع تقيل عامر ده عامر بن فهيره ده بعد كده هيكون من الناس اللي هترفعه الملائكة بين السماء والأرض أول ما يموت ليه؟ لأنه رفع الآثار فيرفع ترفع آثاره الناس دي تقيلة سبحان الله فأبو بكر الصديق ما ينفعش يبقى فيه حد مرتبط بيه لا لا أصل تجار ولا مش عارف إيه أصل لا لا تلاقي النهاردة بعض المهندسين عنده العمال كلهم ما بيصلوش أو بيشربوا سجاير وشغلوا أغاني يقول لك هعمل إيه كل العمال كده لا هو أنت مش هو أنت في مش كل المهندسين كده هو أه ممكن يكون العمال كده أه بس مش كل المهندسين كده هو حضرتك لو الموضوع ده في ذهنك الناس هتروح في حته تانية فابو بكر الصديق حرك عامر بن فهيرة عار قال له ايه بقى كان عامر ده بيسوق الغنم وبيسيح فيها دايما والغنم عشان ترعاها بتطلع عادي بره المدينه خارج مكه فطبيعي ان هو يخرج صح فلازم الخروج يكون طبيعي بيسموها الايه بقى بيسموها الفوضى المنظمه او الهمجيه المنظمه انت شايفها كده الدنيا فوضى يعني والدنيا بس هي منظمه مترتبه مترتبه في عقل من رتب فانت تشوف كده الدنيا ده الطبيعي مفيش حاجه ايه تثير ال- الاذهان اتحرك عامر بن فهيره مع الغنم بتاعته ويتحرك بيها ويرجع يا عيني بالليل مجهود طول الصحراء والله يعينه والغنمه تفلت من هنا وهش هش والحق الغنمه دي والحق الغنمه دي وطلعت فوق الجبل الله انت بت- رايحه فين وبتاع يحلق على الغنم من هنا وياخد اللبن ويطلع سبحان الله السيدة عائشة بتحكي لنا المشهد ده بيقول فكمنا فيها ثلاثة أيام إن الاتنين قعدوا ثلاثة أيام ويبيت عندهما عبد الله يعني بالليل يقعد بالليل وهو شوف عائشة بتقول إيه وهو غلام شاب ثقف لقم ليه عائشة تقول الجملة الاعتراضية ديت عايزة تقول لك إن هو عمل حاجة تقيلة أوي الشاب ده فرتك الدنيا أنا أخويا ده أفتخر بيه أخويا ده حاجة كده جميل إنك أختك تفتخر بيك عشان الحاجة اللي أنت بتعملها دي تقول عائشة رضي الله عنها فيدلج من عندهما بسحر يجي بقى بالليل ولا اصل انا بخاف من القطط اصل في كلب هوهو عليا مش هبنزل اصلي الفجر ليه اصل هو سمع صوت ديك صاحي ورا ورا ورا العماره اللي ع- اللي هو ساكن فيها مش عاوز ينزل خلونا في عبد الله الله يهدينا ويهدينا ويهديهم فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكاد إلا وعاه وما يقع ما يجي ينقل مش يروح يقول له ايه آه ابو بكر آه ابو جهل آه بيقول لا لا مش ابو جهل هو ابو لهب استنى كده هو الوليد هو سراقه هو واحد اسمه سارق او سراقه مش فاكر هم قالوا ايه بالظبط لا يا جماعه انت في مهمه تسمع صح وتنقل صح فيروح اول ما يختلط الظلام يتحرك ويبدا عامر بن فهيره مولى ابو بكر شغال دول بطلان قاعدين يكشفوا تفكير العدو والتاني شايل الأكل الحال ده هيدوم طويل ولا إيه؟ لا ده دول تلات أيام طب والحل؟ هو صحيح فين الج... فين النقطين اللي هم اتحرقوا اللي قال له يا رسول الله النقطين دول؟ ما هي النقاط ديت هتروح فين؟ لا هنديها لحد طب نديها لمين؟ وبعدين ده الناقه دي معروفه ان هي بتاعت ابو بكر هتتلقط هل نخليها كده وسط الاغنام بتاعت عامر بن فهيره يرعاها لا هيتقفش طب ما هو اصلا اللي بيرعى ال- الحاجات ديت ما نديله وهو يرعى طبيعي لا لو اترعى دي هيتمسك طب الحل الاجابه مش صعبه على اللي بيخططه بتوفيق من الرب سبحانه وتعالى طب هيعملوا ايه يشوف وسيله مباحه تحس ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كل وسيله مباحه متاحه في الكون في الكون كله استعمل كل حاجه دي الهجره دي هندي المهمه دي لمين لواحد مشرك كافر كافر امين اسمه عبد الله بن ابي أريق عبد الله ده واحد زمان كان في حلف الفضول زمان مكه كده ايه حصلت مشكله كبيره لعل لو قلتها المغرب هيأذن المهم المشكله ديت اتفقوا اتفاق قالوا لا احنا مش عندنا هنظلم لازم بعد كده يا جماعه نتفق اتفاق قعدوا في دار الندوه وراحوا جايبين ميه زمزم وغمسوا ايديهم فيها خلاص وقالوا ايه؟ قالوا نقسم ان احنا ننصر الايه المظلوم على الظالم وان احنا ما نوقفش خالص مع الايه؟ مع الظالم يعني. وحطوا ايديهم في الميه. ميه زمزم عشان كده ايه؟ سمي حلف الفضول لانهم اجتمعوا وغمسوا ايديهم على شيء فاضل من امورهم. فهو كان من ضمن الناس اللي حلفوا وعنده أمانة ومعروف وعده النبي وأبي بكر الصديق قالوا له خد ال- الناقة دي الناقة دي الرحلتين دي وهاتها لنا هناك وهو كمان راجل ايه خريج ماهر عارف الطريق وعارف المسالك بتاعته والكلام ده كله وبدأ بقى يتحرك وبدأوا يتحركوا اتحركوا امتى وهو اصلا دخلوا الغار امتى دخلوه قعدوا فيه كام ليله دخلوا ليله الجمعه زي اللي احنا اللي احنا ايه زي كده ايه يوم عدى اليوم اللي فات ده وبداوا ينزلوا من عنده ليله الاثنين ويبداوا يتحركوا هيتحركوا ازاي ومين هيكون معاهم وهيعملوا ايه كان نفسي اخلص الهجره النهارده عشان بعد ما اخلصها اقول علمتني الهجره بس انا مش عارف اتزنقت زنقه كده فشكل ليه الموضوع هياخد مجلسين ثلاثه كده فخلونا ان شاء الله آه، لعلي اكملها غالبا هيكون الأسبوع دوت إن شاء الله مش هنتظر فأسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير ونكون من الناس اللي نحببكم في تاريخكم ونحببكم في الهجرة وإن يكون ده هدفنا إنكم تفتخروا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الهجرة عند بعض الناس حدث مسلسل فيلم عنكبوت الحمامة ابتهالات إجازات في ناس شايفة الإجا- الهجرة كده يعني لا الهجرة ديت الهجرة ديت هي اللي مقعداني انا وانتوا كده مع بعض كسبب هي اللي مقعدانا دي فلا محتاجين نعيشها بطريقه مختلفه وندخل جوه تفاصيلها فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم